إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد روى البخاري في صحيحه من حديث سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن جابر قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ياتي على امتي زمان فيغزو فئام من امتي فيقال لهم هل فيكم احد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم قال فيفتح عليهم قال ثم ياتي على الناس زمان فيغزو فئام من امتي جماعه يعني فيقال لهم هل فيكم احد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم قال فيفتح لهم ثم ياتي عليهم زمان على الناس زمان فيغزو فئام من امتي فيقال لهم هل فيكم احد صحب من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم قال فيفتح لهم فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الفتح في هذه الامور في هذه الاونه الثلاثه وهي قياس لغيرها على وجود ارتباط به صلوات الله وسلامه عليه على وجود ارتباط متصل وثيق به ففي المره الاولى سالوا هل فيكم احد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم احد من الصحابه قالوا نعم ففتح لهم وفي المرة الثانية بعد انتهاء عصر الصحابة أقول لهم معاكم حد صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا نعم ففتح لهم وفي المرة الثالثة هل معكم أحد صاحب أصحاب صاحب من صاحب رسول الله فيكم حد صاحب أصحاب الصحابة فيكم حد من تابع التابعين قالوا نعم ففتح لهم وكأن الأمر على هذا الأثر فلا يزال النصر موجودا في هذه الامه ما دامت الامه غرزها بغرز الصحابه وما دامت الامه على طريق الصحابه وفيهم اتباعهم وفيهم من صاحب من صاحب من صاحب من صاحب من صاحب وهكذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس احد من هذه الامه عنده هذه الخصوصيه وهذه الخاصية وهو أن فيه من صاحب من صاحب من صاحب وهكذا بالأسانيد المتصلة المتعاقبة التي لا انقطاع فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أهل السنة والجماعة فقط وليس عند احد غيرهم مثل هذا الاتصال فالروافض عليهم لعائن الله ما لهمش علاقه اصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم اساسا انما هم دين جديد دين اخر وضعه عبد الله بن سبأ وجماعه من المجوس واليهود ومشى الامور هكذا ولا حتى في اسناد متصل ولا منقطع ولا في حاجه خالص كلها تخاريف واكاذيب يكذبونها على جعفر الصادق رضي الله عن جعفر وعن علي وعلى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عن علي وهكذا ولا علاقه لهم بالنبي ولا يكاد يذكر اصلا في كتبهم والذي يطالع كتب الروافض الشيعة الروافض على ضخامتها ما اللي بيكتب ده مش هيغلب بيقعد يعمل 50 مجلد 100 مجلد 300 مجلد اكتب هو حد خسران حاجه وحد هيسالك بتكتب الكلام ده منين هو حد هيراجع وراك ها اكتب فتلاقي الكتاب 120 مجلد لا تكاد تظفر فيه ب 500 روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الالوف المؤلفه 40000 و50000 روايه كلها عن ال البيت زعموا وال البيت براء منهم وانما هؤلاء الروافض شيعه اهل البيت الابيض لا ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم فما عندهمش علاقه ما فيش ارتباط اصلا بينهم وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه حتى انهم يقرون بهذا ففي مناظرات بعض متاخريهم وقعت مناظره لبعض متاخري الروافض مع بعض شيوخ السنه فذهب شيخ السنه وكان في بلاد ما وراء النهر وعندما وصل الى محل وجودهم امسك بحذائه خلع حذاءه ووضعه تحت ابطه فارادوا ان ياخذوه منه قالوا يعني ما عيب يعني انت داخل على ناس مش حراميه ولا حاجه خلي الشبشب بره ما فيش حد هنا بيسرق شباشب مش زي الايام دي يعني كان لسه في امان شويه قالوا بس سيب الشبشب بره قال لا ما اقدرش طب احنا هن هن هن هنعنهولك قال ابدا عنهولي انتم سرقتم حذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي ما تروش حذائي انا قالوا يا راجل يا مفتري وهل كان الشيعه في عهد رسول الله اصلا ده جم بعد سيدنا علي قال انتهت المناظره خلاص كده متشكرين جدا هنيالكم الجزمه خدوا الجزمه يلا لما اقررتم بانفسكم انكم لم تكونوا على عهد رسول الله يبقى انتوا جيتوا مننا داهيه جيتوا مننا داهيه يعني ما هو الدين ده ليه سلسال اهو ينقل سندا كل واحد بياخد من الثاني شبكه كده متصله لو حصل فيها انقطاع سقط الاحتجاج ده العلماء علماء اهل السنه والجماعه يردون الحديث المرسل ايه المرسل ده راخر المرسل دوت اللي التابعي مش هقول الراجل بتاع امبارح دوت ولا بقى في القرن العشرين التابعي اللي في المئة الأولى يقول فيه قال رسول الله يعني لو أن الحسن البصري حسن البصري ابن النبي من الرضاعة ابن النبي من الرضاعة هو صح لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه تابعي لكن بعض أزواج النبي أرضعته وكانت أم الحسن البصري مولاة خادمة يعني وعبد رقيق عند بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحسن وكانت ترسلها ميمونة فيما يذكر أو غيرها إلى حاجتها في السوق تقول لها روح هات حاجة من السوق لأم الحسن البصري فتسيبه بعيط فتمسكه ميمونة وترضعه وليس عندها لبن ما كانش أصلا ولدت أصلا من النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ الذهبي فكان الله عز وجل من كرامته لهذا الغلام أنبت له اللبن في صدرها فكان يشرب من لبان النبوة الحسن البصري ولهذا كان أفصح الناس على الإطلاق وأزهدهم وأعلمهم بالله وكانوا يقولون لو قلنا إن أهل البصرة يسقون بالحسن لما أبعدنا رضي الله عن الحسن تمام فالأمر كان كانت أم كان الحسن البصري رضي الله تعالى عنه لو أنه قال قال رسول الله لما قبل العلماء هذا الحديث ما حدش يقبل الحديث ده خالص لو جالنا كده حديث واحنا في الكتب الحسن بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا نقول لك ده حديث ضعيف ضعيف ليه يقول له هذا الحسن لم يسمع من رسول الله ده عم ده تابعي وده ده ابن النبي من الرضاعه وشاف بعض الصحابه قال لك والله ما نعرف لازم يقول مين اللي قال له لازم يصرح باسم من حدثه من الصحابه فما لم يصرح لن نقبل حديثه ويسقط حديث الحسن إذا لم يقل فيه قال فلان من الصحابة حدثني رسول الله إيه الدقة دي فكل حاجة متربطة جامد قوي عندنا احنا بس عندنا احنا بس لكن من سوانا من من الطوائف والجماعات ليس عندهم من صفة هذا الأمر شيء على الإطلاق بيسمعوا عنه في الكتب بس ما يشوفوش على الأرض لأن هم ما عندهمش هذه العلاقة ده هم بعد هذا العصر طلعوا في طلعوا لنا في البخت بعد كده يعني وبدأ التشيع بمعناه ال... الرديء هذا يظهر بعد الستين تقريبا بعد وفاة بعد مقتل الحسين رضي الله عن الحسين وكان قبل كده ما كانش فيه يعني كان في أيام سيدنا علي كانت بدايات بدايات لما جاءه المجرم عبد الله بن سبأ اليهودي اللي هو أصل هذا المذهب الخبيث وقال له أنت أنت أنت الله يعني فقال علي يرتجز لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا ألحة ابن ستين في سبعين دوت ولعوا فيه فورا وحرق أحرقه قيل أحرقهم بالنار وقيل فروا وخمد الأمر ثم ظهر على إثر مقتل الحسين هذا الهراء الذي يسمونه بمذهب الشيعة فده كله فبركة اليهود والنصارى لا, لا ارتباط له بدين الله عز وجل أصلا فالنصر محله عندنا احنا بس لنملك النصر ولهذا لما تيجي تنظر حتى في التاريخ تاريخ الإسلام لا تجد الروافض ولا الشيعة نصروا الدين في مقام قاط ولا معركة أهو التاريخ موجود أهو 1400 عام قلبوا فيهم براحتكم خالص على مهليكوا جدا يعني وطلعوا لنا معركة واحدة بس قاتل فيها الشيعة من أجل الإسلام أو, أو فتحوا فيها بلدا هم يجي يقاتلوا المسلمين ويأخذوا ديارهم ويحولوها إلى مذاهبهم الردية آه ده يحصل عملوها في, في, في, في, في, في المغرب وعملوها في مصر لما جاء الحاكم العبيدي المذل لدين الله الفاطمي الذي بنى القاهرة وبنى الأزهر جم من المغرب وخدوا البلد من العباسيين الخلافة الراشدة أو الخلافة الإسلامية الصحيحة يومئذ المرتبطة بأصول يعني وغزوا البلاد وأقاموا الحكم الفاطمي وهو, وهو ينسب زورا لفاطمة رضي الله عنها فجماعة الفاطميون لا علاقة لهم بفاطمة الزهراء وإنما هم من أبناء عبيد الله بن ميمون القداح المجوسي كما يقول المؤرخون وإنما نسبوا أنفسهم لفاطمة تلبيسا على العوام عشان لما جم وقتلوا الخليفة العباسي ناس تقول لهم قتلتم ابن عم النبي يقول لهم احنا أولاد النبي برضه احنا أولاد النبي قتلنا ابن عمه ونحن جئناكم بأبنائه كذب وتلبيس وأهدروا السنن ورفعوا شتم الخلفاء الأئمة الشيخين وعثمان كتبوه على المنابر وكنت ترى قبل ما يأتي الفتح السني لمصر على يد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى الذي خلص مصر من هؤلاء الأقزار ونظف الديار من رجسهم ونجسهم كنت ترى قبل هذا على مكتوب على المنائر بره على على المدنة وعلى المنابر لعن الله أبا بكر لعن الله عمر لعن الله عثمان لعن الله عائشة لعن الله حفصة ولهذا ترى الناس في المساجد القديمة بعد ذلك كتبوا مكان هذا إيش أبو بكر عمر عثمان علي ردا على هذا القدر الرافضي الذي لوث مساجد المسلمين في مصر وفي المغرب وقتا طويلا فالنصر مرتبط باتباع هذا السند هل فيكم أحد صاحب رسول الله فيكم حد نقول آه أو لا في كل عصر السؤال هيبقى على قدر السؤال على قدر المستوى دوت فهذا معناه وجوب لزوم طريق السلف ما هم السلف الصالح هم اللي في الحديث دوت سلف الصالح هم أهل القرون الثلاثة المفضلة أهل القرون الثلاثة المفضلة القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث وهم الذين جاء عنهم السؤال في حديث أبي سعيد هل فيكم أحد صاحب رسول الله أدي أول قرن قالوا نعم ففتح له القرن الثاني هل فيكم أحد صاحب من صاحب رسول الله قالوا نعم ففتح لهم القرن الثاني القرن الثالث هل فيكم أحد صاحب من صاحب من صاحب رسول الله قالوا نعم ففتح لهم فمحتاجين في كل قرن يسأل هذا السؤال قبل أن نفكر بقى في الجهاد وفي النصر وفي الحاجات دي كلها والكلام دوت هل فيكم أحد صاحب من صاحب من صاحب من صاحب وعد 22 بقى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم حد متعلق بالإسناد المتصل عملا واعتقادا واتباعا بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا اللي هيقول نعم هيفتح له ولو قلنا لا لن يفتح لنا والواقع أنه لا الواقع الذي تشهده الدنيا منذ قرون أنه ليس فينا أحد صاحب من صاحب من صاحب من صاحب رسول الله أصلا بل صرنا في واد والنبي في واد ومن معه وتحقق فينا قوله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح لتتبعن سننا سنن يعني طرائق من كان قبلكم ش- ذراعا ب- ذراع شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه خلفهم لو لو لو اهلكوا انفسهم هتعملوا زيهم بالظبط لو دمروا انفسهم هتدمروا نفسيكم اتباعا وتقليدا لهم فقط مش بتفكروا تبعيه عمياء يعني قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قصدك على الناس دي قال فمن مين غيرهم هم دول وقد تحقق فينا هذا فصار الان علامة الجودة أن يكون متحضرا متبعا في أفكاره وتعاملاته وإتيكيته وكل شيء عنده اليهود والنصارى وما ينكره الغرب فهو منكر وما يقره الغرب فهو معروف وضاع شأن الإسلام فالنهاردة مثلا وطبعا دي لها مفردات كتيرة جدا في حياتنا مفردات بال- بالكوم كده يعني بالعبيط زي ما بيقولوا خد بالك النهارده كل سنه في الوقت دوت بتيجي مساله تهنئه النصارى باعيادهم دي قضيه محسومه شرعا الدين خلصها من 1400 سنه خلاص انتهت انتهت خالص ما عادش فيها كلام يعني واتفق الائمه الاربعه على ان على انه لا يجوز اتفق الائمه الاربعه واللي عنده كلام عن واحد منهم مخالف يطلعه لنا بس واخد بالك على انه لا يجوز ويحرم تهنئه اليهود والنصارى باعيادهم الدينيه ده اتفاق اجماع مفيش فيها كلام خالص واخد بالك فموضوع ده غسلت منه الايدي انتهى خلاص اتحط على الرف من من 1000 سنه والناس شغاله بيه زي الفل وما كانش حد بيتكلم فيه خالص الى ان ابتلينا بالمتكلمين في كل شيء اللي عايزين يخلوها ثوره حتى النصر حتى على الدين اه هي في ثوره ثوره قامت بيحكوا عليها يعني وضا- وضاعت خلاص او تكاد تضيع اهي في الرمق الاخير يعني والنظام الثاني راجع اهو بكل نظامه راجع زي ما هو تاني وزياده شويه كمان لكن ماشي قالوا ثورة ثورة على الظلم على الفساد على على على, على أنظمة فاسدة لكنها ليست ثورة على الدين ولا على العقائد ولا على المبادئ للأسف امتدت حتى الته حتى التهمت شيئا كثيرا من هذا فصار على بعد الثورة ما حدش يحترم حد لا صغير يحترم كبير ولا كبير يحترم أكبر ولا عالم ولا جاهل والبعض يؤكد ويدش و- و- ويركز على هذا يقول لك احنا لن ناخذ بكلام المشايخ مشايخ ايه وبتاع ايه ايه المشايخ دول يعني هم معصومين ده تجار دين تجار دين تجار دين يعني هم اللي بيفهموا في الدين اهو طب خلاص يا عم خليهم يبيعوا الله وانت لو عايز زيت تشتري منين انت لو عايز طماطم بتجيب منين ت- تزرعها وتشتري من تجار الطماطم تشتري من تجار الطماطم لو انت عايز تجيب عربيه بتجيبها منين بتجيبها من تجار عربيات طب ما دول حلوين اهو تجار دين اشتري بقى منهم خليهم يبيعوا يا عم ما ده صحيح صنعتهم واكل عيشهم مش وراهم غيره سميهم بقى تجار سميهم دعاة سميهم اي حاجه انت حر لكن الواقع يقول خلاف ذلك تمام فيقول لك لا لا لا, لا انا لا اسمع لاحد انا عايز حد يقنعني بهوايا يقول لي ليه ايه ليه دي وانت حضرتك مثلا لا مؤاخذه كده فاهم حاجه في الدين يعني درست ايه حضرتك هو الدين ده يعني ايه عشان تتكلم في الدين سا- سيادتك وسماحتك وسعاده فخامه سياده سعادتك محتاج تدرس لك على الاقل كده 10 15 سنه اصول ومواد وادوات عشان تفهم يعني ايه ربنا بيقول كذا وتعرف ان ده اذا كان ده عام ولا خاص ده منسوخ ولا ناسخ ده مجاز ولا حقيقه والاجماع يخالفه ولا يوافقه والاجماع ده قواعده ايه واصوله ايه والقياس اصوله ايه وقواعده ايه هي حاجه سهله كده لولا المشقه ساد الناس كلهم كانت بقى السايبه صحيح الجود يفقر والاقدام قتال مش حاجه ببلاش ده شغل وانت ما عندكش عنه فكره خالص ايه بدراع فأرادوا أن تكون ثورة حتى على الدين وعلى العلم وعلى القواعد ومش بس في الدين ده حتى في الآداب العامة تلاقي العيل اللي يقول لك يا سلام من السوار قاعد حاطط رجله في, في, في وش واحد قد جده وبيكلمه بطراطيف مناخيره الله ايه يا ابني دوت ثورة ايه وزفت ايه دي تزف الثورة دي لا تصل بنا إلى هذا الحال فنكسر القواعد والأصول والدين والعقائد والآداب والأخلاق تزف دي ثورة مش عايزينها خالص مهما جابتش حاجة لم تأتي لا بخير ولا ز ز ز ز ولا ردت عنا شرا فلا خد بالك عايز تعمل ثوره ماشي عيش كمل حتى النصر بس في السكه بتاعت الثوره في القضاء على الظلم والفساد واصلاح الاحوال وضع الامور في نصابها لكن اياك حسك عينك تقرب من الدين فان له اسودا واقفين على حياضه ينهشوك وهي مش سايبك فنيجي كل سنه في ال- في ال- في الوقت دوت يقول لك ده- وطبعا تقوم بقى القنوات قنوات الفتنه فضائيات ال- قله الادب التي لا ينبغي مشاهدتها اصلا انا اقول واؤكد انه لا يوجد ما ينبغي لعاقل لا ينبغي لعاقل ان هو يقعد يشوف الحاجات دي تاني يعني انا جربت خلاص انا عرفت وقعدت وعرفت ان الناس دي لا لا هم منصفين ولا هم اعلاميين بجد ولا بتاع ده هم نصهم طبالين ونصهم مش عارف كانوا شغالين في نداهيه ونص- ونصهم كانوا مش عارف ايه بتاعوت ايه وجم كلهم كده قعدوا وشغالين اعلاميين كده بالايه بالانتداب يعني لكن الاعلاميين الحقيقيين ما بيطلعوش ومحدش بيسمعهم اساسا مش ليهم في ال- ما لهمش في هذا الحظ ما لهمش في الحظ على حد ما قال أبو الزناد شبر من حظ خير من قنطار علم الناس اللي عندها علم بالإعلام والأهل هم أهل الفن قاعدين في بيوتهم وجايبين شوية طباين ورقاصين وناس ما تعرفش جاي منها داهية بالظبط لا لهم تاريخ إعلامي مشرف ولا هم من أهله هو قاعدين يتكلموا بكلام على خلاف في قواعد الإعلام الإعلام ده يا جماعة ده ده حاجة كبيرة جدا الإعلام ده يرفع أمم ويخفض أمم دي قصة ضخمة جدا مش أي حد يتكلم كده ومش أي حد يقعد يعيش دور المذيع الموضوع كبير بس المهم بقت هيصة كله بيقول اللي هو عايزه يعني فتأكدنا مرة واثنين وعشرة الناس اللي عندها إنصاف سواء كده أو كده يعني على الطرفين يعني لا إنصاف ولا بينقلوا حقائق وهم أهل إشاعات وأهل تحبيط وأهل شتم وقلة أدب ورزالة وسفالة وكلام فارغ وتقعد تسمع برضه الله وتلاقيه قاعد متابع هو عارف ان ده هيطلع يحرق دمه وجايب القناه وقاعد لها كده وجايب كيس كيس الشيبسي وكيلو لب وقاعد عمال يقزقز ودمه يتحرق يا راجل خلي عندك عقل احرص على ما ينفعك احرص واحد قبيح في الشارع كل شويه يسب لك الدين ويشتمك تت- تت- تجر شكله ليه ما تسيبه في حاله وشوف سكه ثانيه يمشي منها يا اخي فنحن في حاجه الى ضبط الامور لن يتم لن يكون هناك ناصر الا على سب... الا على طريق السلف الصالح لما نجيب على هذا السؤال بنعم هل فيكم احد صاحب من صاحب من صاحب رسول الله قول اه انت بقى كده ولا لا انا وانت الان هل احنا الان بعيدا بقى عن الاختيارات انت كل واحد يعمل اللي هو عايزه صحيح ومفيش حد يحجر على احد لكن انت عايز تنتصر الان واجب النصر يقتضي أن تضع قدمك على الطريق الصحيح اللي بيركب طريق أسوان قطر أسوان يستحيل يصل اسكندرية ولا ممكن يصل يستحيل لو حتى قعد ماشي القطر بيه 12 يوم هيوصل في الآخر أسوان شاء أم أبى لأنه ركب طريق أسوان ركب قطر أسوان ركب طيارة أمريكا يستحيل توصله مكة مكة إيه يا عم أنت السكة مختلفة خالص وده انك قاعد فيها نام ويعيش في الطياره خمسين سنه لن تصل الا الى امريكا فهو البدايات هي التي تحدد النهايات فانت واقف فين دلوقتي هل انت الان على طريق رسول الله صلى الله عليه ولا انت على طريق تاني خالص انت وكلنا وجميع الناس يريدون النصر ويريدون النهضه ويريدون الارتقاء في الدنيا وفي الاخره طيب انت يا من تريد ذلك هل سلكت الطريق المستقيم الذي يبلغك ولا انت واقف تايه في الموقف ولا انت ركبت اصلا غلط اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فنحن بحاجة فعلا في وسط هذا الزخم وهذه الهرجلة والفوضى في كل شيء أن نقف وقفة طويلة وأن نضع نقطة نظام وقف أنت رايح فين أنت ماشي كده خلاص أنت خدت اتجاه إيه أنت رايح فين أنت عايز إيه يجب على كل واحد منا أن يقف ويسأل نفسه هذا السؤال ويراجع على الآل على الأدوات يراجع على الأهداف وعلى الأدوات وعلى الوسائل زي أي واحد في الدنيا عنده مشروع عايزه ينجح نحن نفكر بجد في كل شيء إلا فيما فيه مصلحتنا اللي فيه المصلحة الدائمة ده بناخده كده إيه سلق بيض اقلب مش فاضيين لسه هنفكر خد أي حاجة وخلاص اركب أي حاجة لكن قد ترى بعضنا يقف عند تاجر الطماطم ومعلق معانا النهارده بتاع الطماطم ويقف فاصل معاه في الطماطم ام ربع جنيه ولا ام جنيه بقت ب 70 جنيه تقريبا مش عارف وصلت كام دلوقتي يقف فاصل معاه في كيلو الطماطم ويشد ويرخي لغايه ما ايه يخصم ربع جنيه نص جنيه وضيع وقت كبير جدا في هذا يقف مع ست بتاعت الجرجير ويقعد يدا- ينكد عليها هاخد الربطتين بربع جنيه يا سيدي واحده بربع لا باتنين بربع يا حاج ويستزكى ويتناصع عليها وياخدهم ويضحك عليه في مكان تاني يروح يقف مع- يدخل مثلا مطعم ولا بتاع وعايز ينفش ريشه يلبوه 500 600 جنيه ما ينطقش عشان المنظر العام شكله يبقى وحش قدام الناس يدفعهم هو زي الشاطر ويتناصح على ام ربع جنيه دي فبعضنا قد يبذل وقتا طويلا في ضبط امور لا قيمه لها كلام فارغ يعني ولو هيعمل مشروع بيروح يعمل دراسه جدوى ويصرف عليها كتير قوي ويروح يجيب ناس بتوع استراتيجيات يضعوا له خطه وادوات واليات ويقعد بقى لو هو راجل عايز ينجح يعني فعلا يقعد بقى يراجع ويجي كل سنه يعمل جرد ويعمل مراجعه على الخطط وصلنا فين وبقينا فين ورحنا فين وجينا منين وقد يفعل هذا كل يوم وكل اسبوع وكل شهر على قدر العمل اللي بيعمله وعلى قدر ر- م- ان ارادته للنجاح ويشوف هو وصل فين بالظبط لكن هذا لا يكون ابدا معنا في الدين بنيجي على اهم حاجه اللي هي صلاح ديننا ودنيانا مرتبط بها وبناخدها كده بالبركه بالبركه خالص يعني وقد لا ناخذها اصلا يعني اما الا ناخذها او ناخذها اخذا خطا لا نفعل شيئا او نفعل الشيء الغلط عايزين بقى مره نعمل الشيء الصح نضع ارجلنا على اول الطريق الصحيح بعد بعد رويه ولا يقلقك شيء لو انت وقفت على الطريق الصحيح لا تحمل لها هما هتوصل إلهي تقعد 300 سنة هتوصل أنت ركبت الطريق الصحيح تعطي العربية تقف تعمل حادثة هتوصل أو إن لم تصل فأنت على الطريق الصحيح أعذرت فعلت ما عليك لكن العيب كله العيب أن تكون على الطريق الخطأ وأنت لا تدري فطريقنا الصحيح الذي لا محيص لنا عنه طريق السلف يبدأ من العلم وينتهي بالجنة لا عمل إلا بعلم لا عمل لا عبادة لا أفكار لا, لا, لا اعتقادات لا اقتناع لا مبادئ لا قناعات إلا بعلم أنا ليه ح- أنا ليه أعتقد حاجة أو أبقى عندي مبدأ معين كده بيجي كده ولا بيجي بخلفيات وأرضيات هي في الواقع عبارة عن أفكاري وثقافاتي وقراءاتي وتصوراتي عن أمور كثيرة فإذا كان عندك تصورات مغلوطة أصلا عن دينك فهمه غلط فهمه غلط جدا إنك خدته من غير معتمد إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم رحت خدته من واحد مش مش بياع دين ده بياع ربابيكيا وخدته منه غلط ده مش بتاع الدين فقال لك كلام غلط بنيت عليه تصورات خاطئة بقى عندك قناعات مغلوطة بقيت تقيس الأمور بميزان معوج فأنت هتروح فين في الآخر في الحيطة على طول فلا بد ان نبدا من اول الطريق الصحيح نتعلم ديننا احنا الان محتاجين الى وقت طويل في هذا ولا تز ولا تنزعج النبي صلى الله عليه وسلم جلس يربي الامه وقتا طويلا الفتره المكيه دي كلها كانت فتره تعليم وتربيه تربيه وتعليم يعطيهم الاصول ويربيهم عليها ويبني فيهم قناعات وبعد كده بقى أطلقهم على الدنيا وأطلق الدنيا عليهم ولا يهمك خالص فتأتي بعضهم الدنيا راغمة فيشوطها بقدمه ما تلزموش لأنه تربى فهم صح تعلم صح الأول تصور تصورا صحيحا ثم بنى عليه قناعات صحيحة ثم صار عنده ميزان منضبط كميزان الذهب يزن به الخير والشر ثم بعد هذا ألق عليه ما شئت من شبهات وشهوات فسينطلق فيها انطلاق السهل فكعب بن مالك رضي الله عن كعب ليه ارجع ورا شوية كعب ده جه في الآخر خالص صهيب الرومي ارجع ورا شويه سعد بن ابي وقاص حاجة من الاول خالص بقى سعد بن ابي وقاص لسه مسلم بقى له كام يوم خد بالك لكن بدا يتعلم صح وضع رجله النبي صلى الله عليه وسلم على الطريق الصحيح وثبته كده عليه فاللي بيو... الذي يوضع على الطريق الصحيح بعلم صحيح وقناعات صحيحه وتصورات صحيحه منضبطه لا يرتد ما يرجعش فسعد لما يسلم تقول له امه لن اكل ولن اشرب حتى اموت فتعير بي تعيرك العرب بي وتقول لك يا قاتل امك وكان سعد وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله هتقولي خال زيه وكان يقول له ارمي فداك ابي وامي ولم يجمع ابويه صلى الله عليه وسلم يفدي بهم احدا عمره ما قال لحد خالص فداك ابي وامي مع بعض الاثنين كده الا لسعد بن ابي وقاص رضي الله عن سعد فلما اسلم سعد وكان خامس خمسه اسلموا او سادسه سته في اول الاسلام خالص بس البدايه الصحيحه مثبته مثبته قالت له امه والله لن اكل ولن اشرب ولن ولن امتشط مش هسرح حتى تعير بي وبالفعل عملت كده فكانت لا تاكل ولا تشرب حتى كانوا اذا ارادوا ان يفتحوا فمها شجروه بالعصا مش لزق في بعضه فيحطوا كده في النص عصايه بحيث يفتح ويكبوا فيه ميه ولا اي حاجه عشان هتموت خلاص وكاد سعد يرق هو راجل اصلا بار جدا بامه فشوف جهاله في مقتل وهكذا الشيطان ياتيك يصدك عن سبيل الله في مقاتل ليمتحن الله الصادق من الكاذب فقال لها بعد ان لقي عمر قال له يا سعد لا تعبأ بها يا رب ما تخافش دي بس حركات وكده وهي هتجوع هتاكل ما تخافش سيبك منها هتجوع اذا قرصها الجوع واكلت واذا ازعجها القم القمل او القمل امتشطت الامن بيمشي خلاص ما بتسرحش بقى فتره طويله فذهب لها سعد وقد شد أزره وده فائدة كلام أصحاب الخير أعوان الخير هنا يفيدوا جدا في المواقف الحرجة كلمة واحدة بس تثبتك وكلمة توقعك ولهذا تصحب إلا دينا خيرا هتحتاج وقت الشدائد فإذا كان شخصا ضائعا أسقطك يقول لك يا أخي شيل دماغك بقى ضيع أمك يعني عشان خاطر إيه يعني ولو كان رجلا من أهل الخير يقول لك أثبت على دين الله وأنت أمك ولا الله أيهم فتجد من يثبتك على الخير فذهب لها سعد وقد قوي عوده وقال يا أماه والله لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا نفسا ما رجعت عن دين محمد فكلي أو فدعي أقول أنا أقول لك على أجيبك من الآخر براحتك خالص والله لو مت 100 مرة قدامي ما أنا راجع عن اللي عن اللي في دماغي دوت لو أنت بقى جعانة كلي مش جعانة أنت حرة فلما رأت أنه لا يرجع ده بتكلم جد آكلت وشربت وامتشطت وعاشت حياتها والموضوع انتهى وثبت سعد كان ممكن دي ترجعه ورا وتدخله النار لو لم يثبت صهيب الرومي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وصهيب كان عبدا جه مكه عبد ثم عمل وصار من اهل من اهل اليسار بقى راجل معاه فلوس تاجر شاطر كسيب فلما اراد ان يهاجر لحقه اهل مكه جري وراه شوف فكروا فيه ما هو نتانا بقى ده مش مبادئ ما فيش مبادئ خالص يعني جري وراه حتى ارهقوه خلاص هيمسكوه فوقف لهم على تل على تبه كده عالي ونظر اليهم وقال يا اهل مكه اقول لكم بقى من الاخر برضه تعلمون اني من ارماكم انتوا عارفين ان انا راجل بنشن 100% بجيب 10 من 10 في النشان يعني وقد ملأت جعبتي هذه سهاما معايا 50 سهم وانا لا اخطئ سهما ولئن قتلتموني بعدما قتلت منكم عدة سهامي إني لسعيد أنا كده مبسوط خالص إن أنا قبل ما أموت أموت خمسين واحد خدت حقي والزيادة فحد أنتوا عايزين إيه؟ عايزين إيه؟ طلباتكم إيه؟ فقالوا جئتنا صعلوكا لا مال لك أنت جاي عبد مش لاقي تاكل أأن صرت ذا مال لما بقيت معاك فلوس كتير تفر بمالك إلى محمد تدي لعدونا محمد قال لهم يعني هي المشكلة كلها في الفلوس فكرتكم بتفهموا يا بعد قالوا هي الفلوس قال سهله خالص خدوا الفلوس حلال في جد حرام على جدتك سم ونار في جدتك قال ان مالي عند اسكفه الباب تحت تحت العتبه يعني فارصدوا معه رجلا وذهبوا فخلعوا العتب وجدوا المال اخذوه فخلوا سبيله الغور بالفلوس ياتي بها الذي جاء بها اول مره وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه النبي من بعيد وقال رابح البيع أبا يحيى بيع رابح فلوس هيجي غيرها ما تخافش وربحت أنت الله ورسوله وربحت الجنة التأسيس يفيد في مثل هذه المواقف كعب بن مالك بقى في الآخر خالص بعد بعد غزوة تبوك وتخلف كعب شغله ماله والماء البارد والنساء الحسنوات حق زوجاته يعني وكل شويه يقول هطلع بكره ما بس انا هلحقهم انا معايا معايا فرس سبع حصان 100 حصان في دقيقه هبقى معاهم هوصلهم ما تخافش ريح بس كده واشرب ميه ساعه وعيش واتغدى وهتلحقهم هتلحقهم وكان هذا يوم هذا كان جيش العسره وكان في وقت حر شديد وظل يمني نفسه حتى فاته الجيش خلاص مش هيلحق نفسه راح ورجع وجاء الم... وجاء بقى الجماعه الايه المتخلفون عن هذه الغزوه الكريمه وجاء كعب قال كعب فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله والله لو كنت عند احد من اهل الدنيا لخرجت من غضبه بعذر انا اي حد اعرف احطه في جيبي لقد اوتيت منطقا الراجل كان لسن يعرف يتكلم كويس جدا وكان سياسي وكان راجل سفير بقى في الجاهليه ويعني يعرف يحط اي حد في جيبه جماعه الدبلوماسيين دول يقعد يتكلم معاك ويوديك البحر يجيبك عطشان فيقول له انا لو كنت قاعد قدام اي حد من ملوك الارض كنت احطه في جيبي يقول له انا والله كان عنده ظروف القصه حكايه واخليه يقول لي والله انت معذور لخرجت من غضبه بعذر لكني اعلم ان قلت لك كلاما كذبا ترضى به عني يوشك الله عز وجل ان يخبرك ويغضب علي ويغضبك علي والله ما كان لي من عذر من الاخر انا ما كانش عندي اي اعذار انا انا كنت بقول هلحقك وهلحقك وهلحقك وغلبني الماء البارد والذله والحاجات الحلوه والاكل والشرب لغايه ما نسيت نفسي راح عليا الغزو والله ما كان لي من عذر قال قم امشي حتى يقضي الله فيك امرا وهاجره أربعين يوما لا يكلمه احد حتى امر زوجته ان تتركها لا خذي نفسك روح عند اهلك فما كان كعب يمشي في الطريق يلقي السلام على المسلمين لا يرد السلام عليه احد حد يرد عليه السلام واذا سل واذا واذا واذا سلموا ولا احد يسلم عليه مقاطعه وراجل مش راجل اي كلام ده راجل كان ليه وضع بين الناس يعني لو راجل مثلا كده كده ما حدش اصلا بيعبره هيقول لك عادي فرقت ايه يعني ما انا كده طول عمري لكن واحد كلما اصلا يمشي يلتف الناس حوله يسلموا عليه ومولانا وسيدنا وبوسوا راسه وايده وحضرتك اتفضل اشرب الشاي والحاجات دي راجل قبها يعني عايش في قبها وفجاه ولا حد عبره ولا حد كلمه اصلا واذا كلم احد لا يجيب عليه ومراته كمان تسيبه تمشي ويجلس في هذا أربعين يوما ايه ده صدق الله حيث قال حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت الارض كلها بقت قد قد الام ام كده عليه وضاقت عليهم انفسهم اتخنقوا بقى خلاص في هذه اللحظات العصيبه يرسل ملك الروم الى كعب وكعب خلاص استوى من هذا العز المفرط الى هذا الذل وهذا التضييق ضاقت عليه نفسه ويقول له لقد علمنا ان صاحبك قد قلاك بعت له رساله قال له ما ولا يهمك ايه يعني ده مش عارفين امتك هم محمد انا عارف قلب عليك وكده ولا يهمك تعال لنا تعال عندنا احنا نملكك بعض امرنا نمسكك من الصبح ولايه الشام تبقى امير ملك ولا حد زعلك ده انت راجل كبير هم مش واخدين بالهم منك ومش عارفين تتكلم معاهم عاملين ولا ايه لا لا لا ده انت كده ضيعوك تعالى بس انت فيقراه كعب ولما يقراه يقول وهذا ايضا من البقاء ناقصك يا بعيد انت راخر ده انا بس تخلفت عن الغزو يوم حصل لي دوت عايزني اكفر وارتد انت مجنون روح يا عم انت واخذ الكتاب وسجر به التنور رماه في الفرن وظل على العهد لو لم يكن كعب يعرف طريقه لو مش عارف رايح فين وجاي منين وعنده العلم الصحيح والعمل الصحيح وتصور الحق كان يصبر على مثل هذه الفتنه كان قال له يا عم انا يلا انا اموت نفسي ما انا قلت انا اسف خلاص و40 يوم ومراتي ولا يلا لما لما نتصالح بعدين لكنه سبت فنحن نحتاج الى هذه التربيه اولا احنا ازمتنا ازمه تربيه على الحق ازمه تربيه على الدين الحق على دين النبي صلى الله عليه وسلم اذا حصلنا هذا العلم الصحيح والتربيه الصحيحه وصلنا الى ما وصل اليه هؤلاء او قريبا منهم صرنا على الاثر صار فينا من صاحب من صاحب من صاحب من صاحب رسول الله ففتح لنا لكن قبل هذا لا فتح بل تتخطفنا الامم من كل جانب ونحن اضعف من الايتام على موائد اللئام ادي احنا النهارده اهو الأزمة السورية وأنا سأختم كلامي بهذا في عجالة وأعتذر عن الإطالة الأزمة السورية لن تنحل بهذه الطريقة لأن العالم كله مش عايز الكلام ولا ولا العرب ولا المسلمون ولا الأمريكان ولا غيرهم سيصنعوا شيئا ليه؟ لأن الموضوع مش على هوا حد من دول كله فهؤلاء يحتاجون إلى أسود وليس عندنا أسود للأسف فنحتاج إلى الرجوع لدين الله عز وجل وإلى التربية عليه التربية أهم بكثير التربية تضمن لك عودا صلبا يتحمل الشدائد وأنبه على أمر قبل أن أختم كلامي نبهنا له بعض الإخوة وهو حق الآن طبعا تعلمون أن هناك جماعات كثيرة وفدوا من سوريا إلى مصر هاربون من بشار فيهم المحق وفيهم المبطل فيهم المحق وفيهم المبطل نحتاج أن نتأكد لازم في جماعات أو ناس أو لجان تستيقن من هؤلاء لأن كثيرا من الموجودين نصيرية ليسوا أصلا من من السنة إنما جاءوا وهم تبعوا بشار جاءوا حتى يتخابروا على الموجودين هنا من السوريين العزة اللي هم السنة الضعفاء وهم قليل جدا الصنف ده قليل لأنه لا يملك ثمن إن هو يجي مصر فترى هؤلاء السنة الضعفاء على حدود الأردن على حدود تركيا على حدود مش عارف ايه لكن اللي بيجي مصر يبقى في الغالب معاه يسار معاه فلوس يعني وهؤلاء قلة منهم من أهل السنة والأعم الأكثر من النصيريين الكفرة المرتدون اللي هم أعوان بشار فجايين يتسولوا على قفا السنة اللي مش عارفين حاجة دول اللي عايشين في هرجلة طول حياتهم لا عارفين بيعملوا ايه ليه ولا فين عشان ايه ولا حاجة وده من ضمن طبعا عدم التنظيم أيضا نحتاج أن نتأكد قبل أن ندفع لأحد يبقى في لجنة من من الثقات تبحث في شأن القادمين دول سنة ولا نصيريين كلاب كفار هربوا من هربوا من الجيش الحر ومن جبهة النصرة وجايين يفعلوا المصائب عندنا ويأخذوا المال الذي يستحقه الضعفاء فينبغي أن يكون هناك تثبت قبل قبل المعيشة وده محتاج كما قلنا لجنة تنتدب لذلك نعمل حاجة بقى صح مرة أسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم أذن لدينك أن يسود ولشرعك أن يحكم وأن يعود اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى وخذ بنواصيهم للبر والتقوى وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم كل من أرادنا في ديننا بسوء فخذ وأخذ عزيز مقتدر واجعل كيده في نحر وتدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اجعل رزقنا رغدا اللهم أد... اللهم نعوذ بك من درك الشقاء نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم